على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله بأنه الله الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح قلوبنا اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يقول الله تبارك وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سواتهما وطفقا جزاكم الله خير وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كل واحد من العايشين في الدنيا دي مسلم كان أو كافر صالح أو غير صالح يبحث في هذه الحياة عن النعيم عن الفرح عن السرور عن اللذة إنه يعيش حياة كويسة يعني يتمتع يريد أن يعيش فرحان سعيد ما عندوش نكد ما عندوش هموم ما عندوش أحزان صحيح؟ هكذا كل الناس لكن هذه الأشياء اللي هي النعيم والفرح والسرور والسعادة لها طريق واحد من لم يسلك هذا الطريق لا يمكنه ان يدرك هذا النعيم لا يمكنه ان يستشعر معنى السعاده لا يمكنه بجمله تشمل هذا كله لا يمكنه ان يكون حيا بل سيكون ميتا في الحقيقه وهو في الظاهر انسان حي ايه بقى الطريق دوت هذا الطريق هو الذي ذكر الله تعالى فيما سمعتم في هذه الايات ايه القصه ابويا وابوك احنا كلنا ينتهي نسبنا إلى جد واحد مين؟ سيدنا آدم صحيح؟ أبونا آدم عليه السلام كان في يوم من الأيام في الجنة وربنا قال له إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها الجنة دي هي اسمها دار الأفراح دار النعيم دار السرور لا فيها هم ولا فيها حزن ولا فيها تعب ولا فيها أي شيء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعب وانك لا تظما فيها ولا ولا تضحك جه الشيطان بدا يوسوس لابونا ادم لابينا ادم فزين له شجره واحده بس ربنا منعها عنه في الاخر سيدنا ادم للاسف اطاع الشيطان عصى ربنا فغوى لكن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه لكن كان لابد من عقوبه ايه العقوبه ان ينزل سيدنا ادم الى ارض الشقاء لان ربنا قال له قال له ايه فلا يخرجنكما من الجنه فايه فتشقى يعني خلي بالك تطلع بره حدود الجنه دي تطلع بره سور الجنه دي هتلاقي الايه الشقاء لو نزلت من الجنه يا ادم لا تسالني عن السعاده فلا يخرجنكما من الجنه فايه فتشقى سيدنا ادم في لحظه الشيطان وسوس له عصى طلع من النعيم والسرور والسعاده دي لارض النكد والامراض والاحزان والغموم والابتلاءات اللي احنا عايشين عليها دلوقتي لكن ربنا قال له ما تزعلش انا هحط لك قانون لو عشت بيه هتشعر بالنعيم والسرور والفرح كجزء من الجنة ولما ترجع لي يوم القيامة أدخلك دار الأفراح مرة تانية إيه بقى القاعدة ديت فإما يأتينكم مني هدى يعني يا بني آدم يا أبناء آدم يا ذرية آدم الكلام ده موجه ليا وليكم أنا هجيب لكم هدى قرآن توراة إنجيل صحف إبراهيم صحف موسى وحي تعاليمي يعني فمن اتبع هداي فلا يضل عايز تعرف انت صح ولا غلط انت ماشي في نور ولا في ظلام السبيل اهو فلا يضل واحد اتنين ولا يشقى يعني لا شقاء مفيش سع... مفيش تعاسه مفيش بؤس مفيش حزن مفيش الام وانت معاك القران معاك عايش بيه يعني طيب ومن اعرض عن ذكري حطه ورا ظهره خلاص هيعيش برضه بس ايه بقى ان هم الا كالانعام بل هم اضل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك انا ما ظلمتكش اتتك اياتنا فنسيتها ها وكذلك اليوم تنسى الدرس بتاعنا النهارده اخوانا عنوانه لا يستوون يعني ايه لا يستوون يعني ربنا لما خلق الناس وبعت لهم الرسل ونزل لهم الكتب انقسم الناس قسمين قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو كده وضع الناس الناس لما جات لهم الرسل منهم اللي صدق الرسل منهم اللي آمن بربنا منهم اللي رفع القرآن فوق دماغه وحطه فوق راسه وبدأ يتبع كلام ربنا ده مؤمن ومنهم اللي كفر بالرسل كفر بالقرآن كفر بالذكر وبالوحي طيب الله عز وجل ميزانه اسمه العدل ولا يظلم ربك ايه ها؟ أحدا ايه بقى الميزان دوت أنه لا يمكن أن يسوي ربنا سبحانه وتعالى بين عبد وحده وبين عبد أشرك به يعني ايه اسمع الآية الجميلة دي انا عايز بس ناخد قاعده كده قبل النهارده نبدا في الدرس بتاعنا الدرس بتاعنا كله من القران اغلبه يعني اغلب الدرس بتاعنا من القران ليه من القران لانك لو عشت بالقران ده هتشعر فعلا بالنعيم وتشعر فعلا بالسرور وفعلا تصل الى الله عز وجل ولو سبت القران اي حد هيحاول يقربك بعيد عن القران بيضحك عليك ربنا قال في القران ايه اسمع الايه بتقول ايه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا تاني الآية دي كده ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أدى أول حاجة النهاردة معانا في الدرس أنهما لا يستويان لا يستوون اللي هم مين يعني ربنا بيقول لك في عندنا اتنين تخيل كده لو عندنا واحد يملكه مجموعة أفراد والأفراد دول كلهم لهم أغراض مختلفة متشاكسون محدش له غرض زي التاني وكلهم يشتركوا في حاجة واحدة بس تخيل الإنسان ده إيه حاله وهو له أكتر من سيد له أكتر من مالك له أكتر من شريك له أكتر من حاكم له أكتر من مسيطر الإنسان ده حاله عامل إزاي؟ تعيس شقي لا عارف يرضي ده ولا يرضي ده ولا يرضي ده ولا يرضي ده ده يقول له قوم اقف ده يقول له لا هات لي الحاجة الفلانية اقعد هات لي ما آكل هيرضي مين؟ هيطوع مين؟ عايز يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده ويرضي ده وكلهم لهم فيه نصيب وكلهم عاوز منه طلب ده إنسان تعيس إنسان بئيس طب والتاني لا التاني عبد ملوش غير سيد واحد بس ملك واحد بس آمر واحد بس اللي بيأمره وينهاه واحد اللي يملكه واحد خلاص قاعد مخصوص على قد أوامره يقول له اعمل حاضر ما تعملش حاضر مطمئن المثال ده ناخده بقى نسحبه كده على أخطر قضية قضية مفصلية يا شباب اللي هي ايه بقى انت عبد لمين ربنا أرادك إنك تكون عبد لمين؟ عبد لمين؟ له عشان تذل له بس وتبقى إنسان عزيز عشان تركع وتسجد له بس وتبقى إنسان عزيز في كتير من الناس للأسف الشركاء كتير قوي فتلاقيه عايز يرضي نفسه ويرضي مراته ويرضي عياله ويرضي سيده في العمل ويرضي الحاكم ويرضي مش عارف عايز يرضي أكتر من واحد فتلاقيه مشتت ما عندوش استقرار لا يشعر بطعم الحياة التاني ما عندوش مشكلة خالص ليه؟ هو عنده آمر واحد بس اللي هو مين؟ ربنا هو عينه على ربنا أراد مني إيه؟ هو ربنا إيه اللي يرضيه؟ إيه اللي ربنا حرمه عليا؟ خلاص ده اللي هعمله عشان كده هو مستريح, مستريح جدا في غاية الاطمئنان إيه اللي خلاه بقى عنده رب واحد؟ هو بص كده قال لك هو من الذي يملكني ويملك هذا الكون ربنا قال في القرآن كده اسمع الآيات دي كده قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده اسمع الناس النهاردة ليه بتذل لغير ربنا ليه بتنافق ليه بتظلم ليه بتعين الظلمة ليه بتقتل ليه بتسرق ليه بترتشي ليه بتفسد يقول لك أنا أصل أنا ماشي في, في مع الموجة مع الناس والناس دي معاها أكل عيشي معاها رزقي هيمنعوا عني كذا أول ما الإنسان يخش في قلبه آلهة مع ربنا ملوك مع ربنا مهيمنين مع ربنا دخلنا في الفساد فايه اللي يحصل للعبد ده يبدا بقى يخاف من ربنا وغير ربنا يتوكل على ربنا وغير ربنا يبقى ظنه ان فلان بيه وفلان باشا هينفعه وفلان بيه وفلان باشا هيضره وفلان بيه وفلان باشا يملك من الامر شيء فيبدا عنده منازعه فيذل لفلان وينافق فلان ويعمل ده عشان يرضي فلان ده العبد الاولاني شركاء متشاكسون التاني لا بص كده لقى كل من بيده ملكوت كل شيء يا شباب الآية دي لو جت في قلبك هتعيش ملك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من من إله عمره ما كان ربنا مع حد من الملك من الرزاق من المهيمن من الذي يشفي من الذي يخلق من الذي يحيي من الذي يميت من الذي يعز من الذي يذل من الذي يعطي من الذي يمنع من الذي يرفع من الذي يخفض لو ده دخل في قلبك ساعتها تعرف فعلا ان انت كنت ضايع عن الطريق الطريق يا شباب اوله أوله إن القلب ده يسلم لله والوجه ده يسلم لله فتعيش في الدنيا دي وانت في غاية العز وتبص للناس تبقى صعبانين عليك لأنهم ظنوا أن غير الله تبارك وتعالى له من الأمر شيء عشان كده ربنا في القرآن إيه؟ اسمع الآية الجميلة ديت الفرق بقى بين واحد له سيد واحد بس آمر واحد بس رب واحد بس إله واحد بس وواحد له آلهة كتير وأسياد كتير ربنا قال في القرآن كده أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية دي جت في شأن مين؟ الفرق بين الموحد والمشرك بين العبد اللي قلبه مفيش فيه غير ربنا وعبد تاني قلبه مليان آلهة مع ربنا سبحانه وتعالى فربنا سمى العبد الموحد إيه؟ كان ميت وأصبح إيه؟ حي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها شوف ربنا قال في القرآن الآيات اللي جاية دي بقى خطيرة جدا جدا يقول تبارك وتعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض جاوب عم مين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه اسمع قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في ناس اتخذت مع ربنا أولياء تظن أنهم ينفعون أو يضرون أو يمنعون الضر عن أحد ربنا قال إيه بقى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يبقى ده رقم واحد اللي هو ايه بقى ان قلبك لا يتعلق الا بالله عز وجل اوعى يتعلق بالمعارف ولا بالاسياد ولا باصحاب الاموال ولا بعقلك ولا بذكائك ولا بعيلتك ولا باي شيء تعلق بالله عز وجل وحده ترى ربا مهيمنا قويا لا رب غيره ولا اله سواه واحد اثنين يا شباب من الاشياء الفارقه اللي مش ممكن اثنين يسووا بعض العمل الصالح اسمع الايه الجميله دي كده ماذا يقول الله تبارك وتعالى ايه خطيره جدا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم تاني الايه كده ام حسب يعني ام ظن هم تخيلوا يعني تصوروا أم حسب الذين اجترحوا السيئات واحد ربنا قال له في خمس صلوات قال سمعا وطاعة يا رب فجر ظهر عصر مغرب عشاء لا يتخلف التاني لا مش في دماغه يا ما بيصليش يا يصلي مرة ويسيب مرة ها واحد ربنا قال له وبالوالدين إحسانا يصحى كل يوم الصبح يجي على أبوه السلام عليكم عايز حاجة يابا عايز حاجة يا أمي حب على راسه يتمنى لهم الرضا يرضى أو يقول له روح يا ابن ربنا يبارك لك التاني سمع وبالوالدين إحسانا لا معبر أبوه ولا بيطيع أبوه إنسان كله عقوق حتى الابتسامة مش موجودة هل يستوون يا شباب هل يستوون واحد رايح الجامعة النهاردة عارف ربنا قال له إيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم دخل الجامعة لا سيدي ربنا قال لي ما بصش مش هبص والتاني لا هو رايح أصلا ومبيت النية إنه هيفل الجامعة النهاردة واحد ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة واحد يخش البيت عارف إن البيت فيه تلفزيون وممكن يكون أخوه ولا أبوه ولا حد بيسمع أفلام ولا كده قال لا أنا الحاجات دي ما اسمعهاش ولا أشوفها تغضب ربنا سبحانه وتعالى وانا لا اغضب ربي عز وجل فبعيد التاني لا ده هو متابع السينما الفيلم الجديد نزل ولا لسه ما نزلش مش بس السينما العربيه والسينما الاجنبيه و... وعمال يشوف وعارف الابطال واحد لو العشاء فاتته ما لحقش الجماعه معانا في المسجد يبقى قاعد وزعلان ومتنكد وحالته وحشه جدا والتاني لو ماتش مصر ونيجيريا راح منه يبقى قرفان راح من الماتش ما شفتوش هشوفه اعاده كان نفسي اشوفه لايف صح حال كتير من الناس هل يستوون ربنا بيقول لك اهو ام حسب الذين اجترحوا السيئات وانت متخيل يعني انت هتبقى عمال تخش في المعاصي معصيه ورا الثانيه ورا الثالثه وربنا اللي بايده الكون ده كله هيخليك زي التاني مستحيل لا في حياتك ولا لما تيجي تموت ولا في قبرك ولا يوم القيامه مش ممكن لا سواء قال تبارك وتعالى اسمع الآية الخطيرة دي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا اللي مقضيها بقى ممكن يشرب مخدرات يصاحب بنات شغل حرام عادي رشوة عادي كلام محرم عادي كلام فاحش وبذيء وشتيمه وسب عادي ها واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها نعوذ بالله اذا العبد يجب ان يعلم انه لن يسوي ربنا سبحانه وتعالى بين هذا وذاك طب في الدنيا زي ايه يعني احنا مش هنستوي يعني انت عايز تقول لي انا يعني لما اصلي وابقى مطيع وصالح وصاحبي التاني ده اللي مقضيها ايه الفرق بيننا في الدنيا واحد رقم واحد الحياة ربنا في القرآن يا شباب احفظوا الآية دي قال تعالى من عمل صالحا من ذكر دي بقى رسالة للبنات ديننا بفضل الله عز وجل النساء ها شقائق الرجال اه المرأة لها نصف ما للرجل ده في المواريث لكن في الأحكام الشرعية المرأة زي الرجل النساء شقائق الرجال المرأة الصالحة فالصالحات قانتات أهو اسمع ربنا قال إيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه الجزاء يا رب فلنحيينه حياة طيبة أقسم بالله والله وتالله وبالله لن تشعر بطيب الحياة إلا لما تكون ساجد لربنا إلا لما تفتح المصحف كده ويكون لذتك والنعيم بتاعك لما تقرأ كلام ربنا لما تسمع كلام ربنا لما تطلع من من مالك صدقة لله عز وجل لما تشوف واحد عاصي كده واقف وتروح تقول له السلام عليكم أنا جاي أكلمك عن ربنا تسمح لي ساعتها هتحس بطعم الحياة لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لما تبقى بتتألم لأحوال المسلمين تشعر فعلا إنك إنسان حي تشعر فعلا بالسرور طب والتاني ربنا قال في القرآن إيه ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ضنك ليه تعيس قابلني بعض الشباب يقول لي بص صدري ضيق زي ما أكون صخرة شربت مخدرات بنات وعارف بنات فلوس ومعايا فلوس رحلات فسح بس في ظمأ كده وحاسس ان انا جعان مش مش مستمتع بحياتي نفسي اموت نفسي طب ليه ما هو اخطا الطريق ربنا عز وجل بيقول ايه افمن شرح الله صدره اسمع افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل لمين للقاسيه قلوبهم من ذكر الله سبحان الله هذا القلب القاسي قسى لما ما سجدش لربنا قسى لما بعد عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيجعله زي اللي صدره مشروح للإسلام مستحيل خد القاعدة ديت ربنا قال في القرآن إيه إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم نعيم فين يا رب في الدنيا قبل الآخرة وإن الفجار لفي جحيم جحيم في الدنيا قبل الآخرة هتتنعم لما تكون إنسان صالح ربنا يبعت لك كده الرضا على قلبك السرور على قلبك الفرح على قلبك ولما تبقى تعيس مستحيل ربنا يفرح قلبك اصل قلبك ده بتاع مين بتاع ربنا سبحانه وتعالى في ايده هو في ايده يخليه سعيد وفي ايده يخليه تعيس وشقي عشان كده اسمع العبد العاصي العبد العاصي يا شباب بيسبح ضد التيار يعني ايه ربنا قال في القران ايه وان من شيء ها الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ايه يعني عايز تقول ايه من الايه ديت الانسان ده منا انا وانت جسمك يسبح ايه سبح ربنا سبحانه وتعالى الترابيزه دي تسبح ربنا سبحانه وتعالى البيت اللي انت عايش فيه يسبح ربنا سبحانه وتعالى كل شيء عبد لمين لله لما تبقى انت بقى انت الوحيد اللي عاصي شارد عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت ماشي مع التيار بتاع الكون ولا ضد التيار ضد التيار عشان كده ربنا قال في القران ايه فما بكت عليهم السماء والارض في ناس لما تموت الجدران تبكي عليهم سبحان الله النبي اصلا كان يمر كده على احد جبل احد يقول ايه احد جبل حاله ايه يحبنا ونحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما كان في المسجد النبوي كان يطلع يكلم الناس كده فحطوا له فلق نخل يطلع يقف على فلق النخل ويكلم الناس فواحدة من الأنصار قالت له يا رسول الله أنا عندي عبد نجار إيه رأيك نعمل لك منبر قال ماشي فعملوا له منبر صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يكون إيه يقعد عليه والناس تشوفه لما الناس كترت في المسجد فالعود النخل لسه مرمي في قلب المسجد فالنبي عليه حطوا له المنبر فطلع على المنبر وقعد وبدا يتكلم لسه بيتكلم سمع الناس صوت طفل بيبكي بصوا مفيش طفل صوت طفل عمال يبكي وبكاء شديد جدا فنظروا فاذا الصوت يخرج منين من الجذع فالنبي عليه نزل واحتضن الجذع وقعد يضرب عليه كده كفكفه سكته يعني حتى سكت فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لظل يبكي إلى يوم القيامة يقعد يعيط طول, طول, طول عمره إلى يوم القيامة ليه؟ في علاقة العبد العاصي بقى العبد الفاجر حتى جلبيته مش طايقاه والله جلبيته مش طايقاه تليفونه مش طايقه عربيته مش طايقاه البيت اللي قاعد فيه مش طايقه ما هو انت عاصي للي خلقه للي بيسبح ليه ليل نهار طيب ايه تاني في الدنيا العبد الطائع يا شباب في الدنيا اموره ميسره والعبد العاصي اموره معسره اسمع ربنا قال كده ايه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اليسر والعسر بتاع ربنا هتمشي في طريق ربنا ربنا يسهل لك كل حاجه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل ها واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه للعسرى اهو ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا عشان كده عقوبه العبد الطائع ده اموره ميسره خش في الامور بفضل الله الدنيا مفتوحه مسهله ربنا ممكن يعسر عليه الامور الوحشه طب والعبد العاصي ربنا يعسر عليه الخير ويسهل له امر الشر سبحان الله ايضا الله عز وجل جعل من جزاء العبد الطائع ايه ان العبد الطائع ينور له بصيرته والعبد العاصي يعيش في الدنيا دي اعمى احنا النهارده في الزمن بتاعنا ده زمان فتن وكتير جدا من الشباب يقول لك انا احيانا بتبقى الدنيا عندي ضبابيه مش عارف امشي يمين ولا امشي شمال مين صح ومين غلط بشوف على التلفزيون فلان بيقول يمين وفلان بيقول شمال والدنيا عندي صراحه مش واضحه يا عم الشيخ شوف من اعظم واخطر قواعد البصيره والنور والهدى انك انت يبقى عندك نور عندك كشاف والنور لا يمكن ان ياخذه العبد الا من صاحب النور اللي هو مين ربنا قال في القران ايه الله نور السماوات والارض عايز نور روح له ينور لك بصيرتك وينور لك قلبك عشان كده ربنا قال في القران ايه وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الانسان الطائع شايف والإنسان العاصي أعمى أعمى فتجده إيه؟ عمال يتقلب في بدعة في شبهة من كفر البدعة الزندقة ليه؟ لأنه أعرض عن طريق النور وطريق الهداية قال تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لا يستوون أيضا العبد الطائع يعيش عبدا كريما والعبد العاصي يعيش عبدا ذليلا مهينا والله الذي لا اله غيره اكرامك في الدنيا قبل الاخره لا يكون الا بيد الله لما تقرب من ربنا ربنا يكرمك اسمع الايات دي كده قال تبارك وتعالى كلام ربنا برضه هو الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب حد يكمل كده وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم يعني ايه يعني اللي هيسجد لربنا معنى السجود هنا مش بس السجود في الصلاه لا معنى السجود الانقياد لامر ربنا خلي بالك انت عبد عارف يعني ايه عبد يعني حتى جسمك ده انت في عبد مش بمزاجك ربنا يقول لك جسمك ده شعرك ده تتصرف فيه ازاي مش بمزاجك لانك انت عبد يقول ومن يهن الله فما له مكرم يعني لا يطوع ربنا اللي يطيع اوامر ربنا ربنا يكرمه واللي يعصي اوامر ربنا ربنا يهينه ويذله عشان كده الحسن البصري له كلام جميل قوي بيقول ايه بيقول انهم وان تقتقط بهم البغال يركب كده البغل زمان اعزكم الله ويمشي عمال ايه يتمخطر بيه وهملجت بهم البراذين البرذون او البرذون ده عباره عن ايه عباره عن حيوان مولد من البغل والفرس يقول الا ان ذل المعصيه في رقابهم ابى الله اسمع ابى الله الا ان يذل من عصاه اللي يعصي ربنا ربنا يذله ممكن يذله لواحد في الشارع لمراته لابنه لاخوه لجاره لواحد في العمل هيذله ده خلي بالك ربنا قال في القرآن إيه لهم خزي في الحياة الإيه في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة إيه أخزى يعني الخزي مش بس في الدنيا لا خزي في الدنيا وخزي في الآخرة العبد الطائع ليه كده مطمئن ما عندوش حيرة عنده أنس والعبد العاصي كله حيرة كله شكوك اسمع ربنا قال إيه كده قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض ها حيران عرفت أنت ليه حيران بقى؟ لأنك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى قرب لربنا سبحانه وتعالى تجد الاطمئنان ربنا قال في القرآن إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أدي الطمأنينة أهي اللي عايز طمأنينة لقلبه وراحة لقلبه وسكينة لقلبه يأتي العبد الطائع الله عز وجل يجمع عليه الشمل عارف يعني ايه الشمل تلاقي واحد كده يقول لك بص انا حاسس ان الدنيا مكركبه فوق دماغي المصاريف قد كده والزوجه مش عاجبها حاجه والعيال مش عاجبهم حاجه والاسعار عماله تعلى وهيحصل له مشكله هيمرض هيموت واحد تاني الراتب بتاعه بسيط يقول لك الحمد لله وربنا مستوره والله يا عم الشيخ وزي الفل وربنا بيكرمنا والحمد لله اشمعنى يعني ومش شايف الدنيا سودة ولا حاجه ايه الفرق يا شباب انا جالي مره واحد يقول لي انا كان دخلي اليومي اليومي 300 جنيه دخله اليومي 300 جنيه اخر الشهر بيروح يشتري كيلو السكر شكك وبعدين ربنا كرمه وساب اللي كان فيه اقول لكم كان بيعمل الراجل ده وساب اللي كان فيه وبقى انسان تاني كان راتبه الشهري 850 جنيه يعني كان بيحصلهم في كام ثلاث ايام ويمكن ثلاث ايام اكثر كمان بيقسم بالله ال 850 جنيه مقضيينه وزوجته راضيه والعيال تمام وعامل جمعيه الشهر ب 100 جنيه هو نفسه بيقول انا مش عارف جت ازاي عارف جت ازاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا همه واحد خارج من بيته همه مش يرضي ربنا يرضي نفسه ويرضي مراته ويرضي عياله فيجيب فلوس من اي سبيل حرام بقى حلال رشوه مش رشوه زي اللي كان بيقول له ايه حاجه عجيبه جدا سمعتها مره بتكلم عن الرشوه بقول لهم ده واحد موظف مرتشي بيقول له طيب الرشوه كام عشان امشي لك الموضوع فالراجل قال له هديك 1000 جنيه وتمشي لي الموضوع قال له لا 2000 جنيه المرتشي بيشترط الايه ال 2000 جنيه قال له يا عم ماشي بس مشي مشي لي الموضوع قال له حاضر اقابلك فين قال له انا بكره هصلي الظهر في مسجد كذا قابلني اديك ال 2000 جنيه فراح صلى الظهر واداله ال 2000 جنيه بعد ما خلص اداله ال 2000 جنيه اللي هم الايه الرشوه انت متخيل بيصلي وبيرتشي فواحد بيقول انت مستغرب ليه ده في واحد شغال في المجلس المحلي عشان يمشي الواحد الموضوع قال له انا عايز رشوه قال له كام يعني قال له مش عايز فلوس عايزك تطلعني عمره هيطلع عمره ايه رشوه النبي عليه يقول ايه يقول من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه احفظ دي كده من جعل الآخرة همه خارج من بيته يا رب اللي هيرضيك الحرام مش هقرب منه واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى أجل مراتي أقول لها بص يا بنت الناس أنا أصبر على الجوع أصبر على شقاء الدنيا لكن على النار ما أصبرش إحنا داخلين 800 جنيه 1000 جنيه هنعيش بيهم وربنا هيرضينا ويبارك أنا مش ممكن أعصي ربنا هو كده من جعل الآخرة همه أول حاجة جمع الله عليه شمله تلاقي الدنيا بفضل الله ما تتظبط وتلم عليه ها وجعل غناه في قلبه تلاقيه عايش ده احنا بفضل الله زي الفل أحسن من غيرنا مليون مرة والله يا عم الشيخ ومش شايف نفسه فقير يقول وأتته الدنيا الدنيا وهي راغمة ذليلة التاني بقى ومن جعل الدنيا همه هو واحد عبد الدنيا في ناس كتير كده واحد تقول له النهارده نفسك في ايه بجد بجد نفسك في ايه انت ايه امنيتك ايه همك لو خيروك دلوقتي في وانت شباب كده فعمل تاخد لك منه 10 12 ألف جنيه بس مش هقول لك حرام في شبهة شبهة كبيرة يعني وعمل تاني ب 2000 جنيه ما فيهوش شبهة هتاخد ايه 12000 وربنا غفور رحيم صح ولا لا حال ناس كتير كده التاني كده ومن جعل الدنيا همه خليك معايا ما هو الغنى والفقر بتاع مين بتاع ربنا البركة ومحق البركة بتاع مين لا يستوون يا شباب ومن جعل الدنيا همه واحد فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه بين عينيه وجعل الفقر بين عينيه يعني هو مش شايف في الدنيا غير الفقر ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يعني يا ليته لما لما راح ارتشى وراح اشتغل في بنك ربوي ها وراح خد قرض ربوي لما عمل القصة دي يا ريته اغتنى ما اغتناش لا لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له والفقر بين عينيه وكمان الدنيا عمالة بهوأ توسع لا عارف يرضي ابنه ولا عارف يرضي مراته زي واحد كده مرة قال لأبوه إيه قال له بص يابا أنت تموت أحسن أنت مالكش أي فايدة قال له ليه يا ابني بس قال له النهارده كنت في الجامعة صاحبي جاي الجامعة بيقول أنا مش فاكر أنا جيت النهارده بالعربية البي إم ولا العربية المرسيدس وأنا جاي في السرفيز يعني هو صاحبه لما جه الجامعة النهارده الواد من كتر العربيات إيه نسي فجاي يقول له أنت أنت عملت لي إيه يا شباب المشكلة مشكلة مين الولد ولا الأب الأب في الغالب غالبا الأب لأن الأب ده ما علمش ابنه الغنى فين ما خلاش يرضى بربنا لا يستوون لا يستوون شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز بقى لما لما حضرته الوفاه عمر ما كانش عمده العدوه ولا محافظ الشرقيه ولا رئيس مصر ولا ولا الملك سلمان ولا اي حاجه يعني ها ده عمر ده خليفه المسلمين عنده 17 عيل 17 عيل خزانته فيها سبع دراهم بس سبع دراهم بس ادي كل اللي يملكه طب ليه يعني عشان مش حرامي قال لهم يا يا اولادي ان اباكم خير بين ان يغنيكم ويدخل النار وبين ان يفقركم ويدخل الجنه فاختار ان يفقركم ويدخل الجنه وان تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين طيب ايضا لا يستوون يا شباب ده في الدنيا مثال بس اللي احنا قلناه وكذلك عند الموت انا عايز اقول لك حاجه يعني وانت متخيل واحد مثلا مصاحب واحده وعايش معاها في الحرام ولا واحد عمال ياكل ربا ولا واحد سباب شتام ولا واحد ما بيصليش ولا واحد عمال يشتم ابوه وامه ولا واحد عمال يؤذي جيرانه يعني والتاني لا الحمد لله انسان عفيف طيب صالح ساعة الموت هيبقوا زي بعض لا لا يستوي ابدا واحد ساعة الموت شاف ايه في واحد كده ساعة الموت يرى وجوه الملائكة ملائكة الرحمة كأن وجوههم الشمس الثاني يرى ملائكة العذاب وجوههم سوداء واحد يسمع هو هو بيموت كده يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب راض غير غضبان والثاني أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب يستوون يا شباب انا عايز افهم يعني ايه اللي في الدنيا يستاهل انك تقعد في الموقف ده ويتقال لك ان ده ده هل يستوي واحد الملائكه جايبين له ملائكه الرحمه جايين كده ومعاهم كفن من الجنه كده ومعاهم عطر من الجنه واول ما الروح تطلع حطوا الروح كده في قلب الكفن اللي جاي من الجنه ويطيبوه وواحد تاني جايبين له ثياب من ثياب اهل النار ها يستوون يعني واحد تطلع روحه زي القطره من في استقاء وواحد الروح تتنزع من من جسمه لا يستوون لا يستوون مستحيل هل يستوي واحد الروح تطلع فوق السماء السماء الاولى تتفتح والثانيه تتفتح والثالثه تتفتح وكل سماء تبعت مجموعه من الملائكه تشيع الروح يقولوا يا ايه الروح الجميله دي ما هذه الروح الطيبه الملائكه تقول روح مين هذه روح فلان ابن فلان احب اسم ليك في الدنيا والتاني طالع السماء الاولى اصلا ما تتفتحش وروحه تترمي على الارض تطرح كانما تهوي به ايه في ريح في الارض في ريح سحيق يعني ينزل في الارض كما قال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكانما تخطفه الطير او تهوي به الريح في إيه؟ في مكان سحيق ليه عبد عاصي هل يستوون هل يستوي عبد نزل القبر القبر وسع كده واصبح منور وواحد تاني القبر ضيق عليه حتى اختلفت اضلاعه لا انت عارف راسه من رجليه ولا ايده من لا يستوون واحد ياتيه ياتيه جليس شكله طيب وجهه كالقمر يقول له انت مين يقول له اما تعرفني يقول لا ما اعرفكش يقول له انا عملك الصالح انا صلاتك انا قرانك انا برك بابوك وامك انا عملك الصالح والله لقد علمتك سريعا في الخير طول عمرك كده سريع في الخير بطيئا في الشر التاني لا التاني يشوف واحد منتن الريح قبيح الوجه يقول له من انت وجهك الوجه الذي ياتي بالشر يقول له ما تعرفني انا عملك الخبيث انا انت اللي ربيتني انت اللي اعدتني انا الزنا بتاعك انا نظرك الحرام انا الافلام الاباحيه اللي كنت بتشوفها في الدنيا انا شتمك لابوك وعقوقك لامك انا اكلك للربا والحرام انا وانا ظلمتك لا يستوون ابدا ثم لا يستوون يوم القيامه يا شباب ربنا عز وجل بيقول ايه اسمع من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون يا شباب الامر مش منتهي في الدنيا في يوم قيامه في يوم حشر في يوم بعث لا سواء لا يستوي العبد المؤمن مع العبد الكافر العبد الصالح مع العبد الطالح العبد المطيع مع العبد العاصي ازاي يعني تخيل كده يوم القيامه ناس وجوههم ربنا قال ايه وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه التانيين بقى وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره يعني هل يستوي واحد وش وشه يوم القيامه وجهه كده منور ابيض عليه النعيم عليه الفرح عليه السرور والتاني وجهه اسود تعلوه الكآبه والحزن لا يستوون والله هل يستوي ان تاتي يوم القيامه فتجد ربنا القى في قلبك الامن كده تعرف يوم القيامه ده يوم فزع يوم الفزع الاكبر ربنا يلقي فيك في روحك كده وفي روعك الامن تبقى انت مطمن والتاني القلوب اذ القلوب لدى الحناجر ايه كاظمين الناس في فزع وانت لا هل يستوي تلاقي عبد كده هل يستوي لما تلاقي كده ربنا يقول لك تعالى يمين فين تحت ظل العرش اقف مع الجماعه دول تقف في ظل العرش وتاني لا تعالى اقف الناحيه دي يقف في العرق تلاقي واحد كده واقف جنبك العرق شبر والتاني العرق لحد ركبته والتالت العرق لحد سرته وواحد تاني العرق لحد مناخيره بيعوم في عرق كم سنة؟ خمسين ألف سنة لا يستوون لا يستوون لا يستوي عبد يوم القيامة ربنا يقول له فليأتي فلان ابن فلان تخيل كده احنا واقفين في أرض المحشر كده شوف بقى كم مليار بني آدم وكم مليار جني في أرض المحشر ويقولوا يجي فلان عشان الحساب ربنا قال عليهم القيامه دوت ايه يوم تبلى السرائر يوم القيامه الناس قسمين عبد مستور وعبد مفضوح هل يستوون يا ترى شكلك ايه يوم القيامه لما تبقى الفضيحه بجلاجل ربنا عز وجل يوم القيامه يجيب ناس يلقي عليه الكنف يلقي عليه الستر فيستره فلا يرى الناس ولا يسمع الناس شيئا عن معاصيه ولا عن ذنوبه الثاني لا الثاني ربنا يفضحه قدام الناس كلها حتى الملائكه تقول ايه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم اعوذ بالله هل يستوون هل يستوي عبد يوم القيامه الكتاب يقع في يمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه واحد تاني الكتاب غصب عنه يقع في شماله اللحظة دي لماذا لم تعمل لها الآن؟ أنت مش متخيل أنها تيجي يعني؟ هتعيشها والله أنا وأنت هنعيشها هنعيشها أكيد الصحف تتطاير في أرض المحشر ومش بمزاجك ولا بإرادتك تاخد باليمين أو تاخد بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اللي هو العرض ربنا يقربك كده ويعرض عليك بعض ذنوبك كده يقررك عليها ويغفرها ليك وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ليه وراء ظهره خده بشماله فمن الفضيحة بيعين ورا ظهره عايز ينستر فسوف يدعو ثبورا يقعد يلطم ويصرخ لكن بعدين يعني وأما من أوتي كتابه بشمال في الآية الثانية سورة الحاقة فيقول إيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي لما يفتح الكتاب كده وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ربنا مش هيظلمك كل شيء مسطور أحصاه الله وإيه ونسوه هل يستوي عبد يوم القيامة كده يجي قدام الميزان هنتوزن يا شباب والله هتتوزن أنت ويتوزن صحفك وتتوزن أعمالك قدام الناس كلها كده يجي فلان بقى عند الوزن يتشال كده وتحط في قلب الكفة وأعمالك تتحط وسيئاتك تتحط تخيل بقى أنت واقف كده ها حسنة سيئة كفة عمالة تميل يمين وشمال ها عمال نحط وفجأة تلاقي إيه جه واحد قال يا رب إيه أنا ليه عند الراجل ده ألف حسنة وأنت يا دوبك الكفتين ماشيين مع بعض كده ألف حسنة آه. ليه في يوم من الايام ماشيين شتمني قال لي يا ابن كذا وانت يا رب كاتب ان ليا عنده ألف حسن خلاص ماشي خد لك ألف بعد ما كفة كانت عامله كده نزلت قلبك راح فين بقى فجأة الأذان الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد لا يستوون عند الميزان لا يستوي عبد ثقل الله تعالى ميزانه يوم القيامه وعبد اخر خف ميزانه لا يستوون قال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لا يستوون يا شباب والله لما تجد عبد يوضع في الميزان فيثقل الميزان به يثقل ليه عشان تخين لا يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضه ابن مسعود الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود طلع يوم على شجرة فحركت الريح ثيابه حتى ظهرت ساقه فبعض الجلوس يعني كأنه ضحك من ضعف الساق يعني فقال أتعجبون قال صلى الله عليه وسلم يعني أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد لا يستوون لما عبد عند الميزان لا لا يطلبه الناس بالحقوق واخر توزع حسناته امام عينيه ولمين لاعدائه انت ليه عمال توزع حسناتك واللي ايه كمان اللي هي متقبله يجيب سيره فلان ده وفلان ده وفلان ده ويشتم ده وياخد مال ده هذا مفلس هذا مفلس لا يستوون ابدا عبد حفظ لسانه وآخر ضيع حسناته لا يستوون على الصراط يا شباب لا يستوون على الصراط الصراط ده يقول عنه صلى الله عليه وسلم مضحدة مضحضة مذلة والله الذي لا إله غيره هتمر على الصراط هيجي لك يوم متعدى عليه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هتمشي هتمشي تخيل لما يبقى في جسر كوبري كبري على جهنم تحت جهنم وجهنم سودة حالكة السواد والصراط ده ايه أدق من الشعر أحد من السيف عليه كلاليب وخطاطيف وشوك ويقول لك ايه عدي وهتمر غصب عنك طب وهو مظلم كده هنديك نور النور ده ازاي يا رب النور ده انت اللي عملته في الدنيا انت اللي شحنت البطاريه بتاعتك كان معاك بطاريه في الدنيا انت شحنتها بقى والله انت شحنتها شحن ضعيف انت ونصيبك كان شحنها قوي انت اللي عملته فيعطى الناس نورا على قدر اعمالهم منهم من يعطى نور كالشمس ومنهم من نوره كالقمر ومنهم كالمصباح العظيم ومنهم من نوره على قدر ابهامه صبعك اللي بتبصم بيه ده يضيء مره وينطفئ مره تخيل يكون عندك كشاف والحجاره ايه بتشطب ومنهم من يعطى نورا مزيفا نور كده وكده يقول الناس ايه عدوا فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم كالراكب المضمر ومنهم من يزحف على بطنه خايف يقع يقول فناج سليم واحد يعدي الحمد لله الكلاليب عماله تعمل كده كلاب اللي هو بتاع اللحمه ده بس طبعا ده بقى مش مش صغير كده ده كلاب مصنوع مخصوص عشان يوقع الناس من على الجسر ده من على الصراط عشان يقعوا في جهنم تخيل بقى الكلاب ده ربنا اعده للناس شكله عامل ازاي يا رب سلم يا رب ها ف... فناج سليم وناجم مخدوش واحد هيعدي بس لانه كان في الدنيا العشاء تأذن واحد يجي جري مسرع والتاني ممكن يجي آخر الصلاة وما يجيش يصلي آخر الليل ها؟ لا يستوي أبدا من أسرع مع من أبطأ يا شباب لا يستوي مش ممكن فناج سليم واحد كان كل شوية يقع كل شوية يقع والتاني الحمد لله استقام على الطريق التاني الأولاني خلاص اتخذ له صحبة صالحة هو عارف مين أصحابه فلان وفلان وفلان الناس الطيبة اللي بتشرب مخدرات ولا بتعكس في البنات ولا مش لا الحمد لله ساب الصحبه دي والتاني عمال يتارجح يوم مع بتوع المسجد في حلقه القران وتاني يوم مع الشله هناك في الكافيه بي خلاص براحتك لا يستوون اوعى تفكر ان انت ربنا هيسوي بينك وبين الاولاني مستحيل هتيجي على الصراط هتلاقي عمال عدى جنبك كده وانت عمال تزحف والخطاف يجي في دماغك يجي في رجلك فناج سليم وناجم مخدوش ومكردس في نار جهنم وواحد تاني يجي يعدي بقى مع نور بس النور مزيف في الدنيا كان بوشين مع المؤمنين بوش ومع الجماعة المنافقين بوش يعامل ربنا بوش ويعامل الناس بوش فيحصل له ايه ربنا يديله نور برضه بس نور مزيف اول ما يمشي على الصراط تخيل ان هو برضه ايه خدع ربنا سبحانه وتعالى اول ما يجي يحط رجله النور ينطفي فين النور مفيش نور اين ذهب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فحينئذ يصرخ على مين على الجماعه المؤمنين اللي كانوا معاه في الدنيا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا يعني انتظرونا عايزين ايه انظرونا نقتبس من نوركم استنوا بس نمشي معاكم في الايه في النور بتاعكم طب ما احنا ياما قلنا لكم في الدنيا انظرونا نقتبس من نوركم قيل اسمعوا نداء بقى ارجعوا وراءكم يعني في الدنيا فالتمسوا نورا فين الدنيا بقى خلاص بقاش في دنيا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة عند المؤمنين وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الجماعة اللي لهم راح ده ينادوا على المؤمنين ألم نكن معكم مش كنا مع بعض ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم وصف خطير جدا جدا يا شباب لا يستوي بين واحد فتن نفسه شاب النهارده اللي لسه تليفونه عنده أصدقاء بنات وبيكلمهم ويقول لك انا مش عارف اخشع في الصلاه ومش عارف ابطل ال- العاده السريه ومش عارف ابطل مش عارف فتنتم انفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الايه الاماني بكره توب انا شاب عندي 20 سنه طب ما هو اللي بيموت النهارده كلهم شباب انت مطمن ليه وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور كتير جدا يقول لك بص ربنا ده غفور ربنا ده رحمته واسعه طب ما هو اللي قال لك رحمتي واسعه هو اللي قال لك ايه قال لك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم اشمعنى خدت الاولانيه بس انت بتطمن نفسك خلي بالك اللي بيرحم ده هو اللي بيعاقب اللي بيغفر ده هو اللي غرق الارض دي كلها في يوم من الايام كل اللي على الارض مات الا مجموعه بسيطه جدا من اهل الايمان ليه بيغضب ويرضى بيحب ويكره يرحم ويعذب اهو وغركم بالله الغرور فاليوم يوم القيامه بقى فاليوم لا يؤخذ منكم فديه واحد يقول لك ربنا بيقول كده يود المجرم يقول له يا رب بقول لك ايه انا اخش الجنه واقول لك يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يقول له انا عندي خمس عيال خدهم يا رب حطهم في النار بس انا انجو مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته يقول له يا رب خمس عيال هم والمرة كمان معاه وصاحبته ومين كان يا رب و- واخويا يا رب واخيه و- وعيلتي يا رب وفصيلته التي تؤويه يا رب لا ومن في الارض خد يا رب كل الناس تحطها في النار بس انا انجو بس مجرم يوم يفر المرء من ايه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لا يستوون لا ربنا قال في القران كده لا يستوي يا شباب لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون أنت متخيل يعني واحد مكانه فين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين النار فين يا شباب فين النار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أعظم وأخطر شقاء إن العبد يبعد عن ربنا انت لما عليت لما ارتقيت بقيت انسان طيب انسان صالح ربنا علاك حطك فين حطك في الجنه والتاني لما سافل بقى انسان سافل انسان خبيث ربنا في القران كده قل لا يستوي الخبيث و- والطيب ولو ولو اعجبك كثره الخبيث حتى لو الخبيث شدك كده مش هيستوون ابدا فالعبد المؤمن ربنا رفعه حطه فين في مقعد صدق ها عند مليك مقتدر الثاني في أسفل سافلين مع مين مع الشياطين والكفرة هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يستوي عبد ربنا في القرآن إيه ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن إيه ها؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يستوي عبد قاعد في الجنة كده يشرب ايه يشرب تسنيم وزنجبيل ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين والتاني وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يستوي عبد ولهم فيها من كل الثمرات ولحما طريه وكل كل ده موجود نعيم مقيم والتاني ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم الت- الثوب هل يستوي عبد ربنا عز وجل يقول يلبسون فيها من سندس خضر واستبرق حرير واستبرق وذهب ولؤلؤ وياقوت وتيجان ثياب اهل الجنه والتانيين قطعت لهم ثياب من ايه يا شباب من نار تخيل لما ربنا ربنا عنده مصنع في في, في جهنم مصنع لصناعه ثياب اهل النار طوب مصنوع من نار بيتعذب بالنار ويلبسه طوب نار والتاني لابس توب حرير وتوب ديباج يا خبر ابيض مفيش مقارنه لا مقارنه يا شباب لا يستوون واخيرا حتى اهل الجنه دول اهل الجنه نفسهم ما يستووش انا عايز بقى اوجه رساله لشبابنا الطيب اللي الحمد لله بدا يلتزم ويجي المساجد ويسيب المعاصي أنا عايزك تعلى مش عايزك تقف عند حد معين عايزك ترتقي الجنة دي يا شباب درجات درجات ليه أنت مصر تبقى تحت اشمعنى ربنا عز وجل في القرآن بيقول إيه بعد ما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وبدأ يوصفهما يوصفهم قال بعدها إيه ومن دونهما ها جنتان سيدنا موسى حديث صحيح صحيح مسلم سأل ربنا مرة سؤال قال له يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة أقل واحد في الجنة ده له إيه قال له ذاك رجل يقال له ادخل الجنة فيقول يا رب آخر واحد بقى يقول يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم وأعطوا أعطياتهم ونزلوا منازلهم بقول له أنا شايف الجنة اتملت كل واحد خد ملكه خش فين أنا في الجنة دي فربنا يقول له إيه أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول له يا رب رضيت يقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله كم خمسة خمسة رضيت يقول له رضيت يا رب يقول له بل لك ذلك وعشرة أمثاله في بعض الروايات لك الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أمثالها ده مين يا شباب أدنى واحد فسيدنا موسى قال له يا رب هذا أدناهم أمال أعلى أهل الجنة بقى دول ال- أصحاب الدرجات دول لهم إيه قال له يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر النبي بيقول عليه الصلاة والسلام بيقول إن أهل الجنة تبقى أنت قاعد كده في الق- في القصر فتشوف فوق بعيد جدا جدا حاجة منورة قوي يا ترى دي إيه؟ وأنت في الجنة على مدد البصر كده يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من أهل عليين كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء وانت قاعد كده في ليله كده جميله السما صافيه وتبقى قاعد كده في ال- في الغيط وتبص تلاقي ايه في نجمه كده ولا كوكب بعيد منور قوي بيننا وبينه ايه ملايين السنين الضوئيه اهو بقى اهل عليين منازلهم فوق كده بعيد خالص فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله تلك منازل الانبياء اكيد اكيد دي قصور الانبياء احنا هنوصل فيها ها لا يبلغها غيرهم قال لا لا والله بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين إنما عصام بيقول حديث إيه؟ بيقول إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فينظر من شرفته يعني إيه القصر بتاعه كده بص من الشباك بتاع ال- القصر بتاعه يقول فتضيء له الجنة الجنة تنور له فيقول أهل الجنة ما هذا فيقولون هذا رجل من أهل عليين أشرف من شرفته واحد بس أنت ليه بقى مصر ادانك زي ما أنت ده واحد من الصحابة شباب اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي كان شغال عن أصلا بيخدمه يعني وكان فقير فالنبي عليه قال له في يوم يا ربيعة سلني شيئا اطلب مني طلب قال له أنظر وأرد عليك يا رسول الله سيبني بس أفكر كده ففكر تاني يوم قال له يا ربيعة سلني فكرت قال له نعم عايز ايه بقى عايز فلوس قال له يا رسول الله انما اريد مرافقتك في الجنه الصحابه الهمم عندهم عاليه في السماء واحد من الصحابه جه في يوم لل- للنبي هو حزين جدا جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك قال له يا رسول الله تذكرت يوم القيامه لما يجي يوم القيامه ونخش الجنه تكون في منزلتك التي ينزلك الله اياها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اعلى واحد في الجنه منزله صح واكون انا في منزلتي انا اكيد بقى عبد فقير فلا استطيع ان اراك كما كنت اراك قول انا في في الدنيا دلوقتي عايز اشوفك اجي جري على المسجد امل عيني منك طب في الجنه هعمل ايه بقى انت بقى فوق وانا الله اعلم مكاني فين كيف اراك في الجنه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له المرء مع من احب سيدنا انس قال ايه قال فما فرحنا بشيء بعد الاسلام كفرحنا بهذه بس الحب بقى في حب حقيقي في حب ايه مزيف كعب ربيعه بن كعب الاسلمي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عايز ايه قال له انا عايز طلب واحد بس قال له ايه قال له مرافقتك في الجنه قال له قال له حاضر قال له فاعني على نفسك ها بكثره السجود انت ممكن بعد الدرس ده نفسك تبقى كويس تبقى انسان فعلا مستقيم طب الحل فين الحل حاجتين رقم واحد اصدق مع ربنا يعني انوي دلوقتي وانت قاعد دلوقتي فعلا نيه صادقه مع ربنا هل فعلا بجد انت الان نفسك تمشي على طريق الهدايه فعلا طريق الايمان العمل الصالح نفسك من النهارده تبقى بر بابوك وامك نفسك من النهارده ما تفرطش في ولا فرض نفسك من النهارده تطلب العلم وتدعو الى الله عز وجل نفسك من النهارده تبقى فعلا تبحث عما يرضي ربنا يبقى همك اللي يرضي ربنا ولا لسه برضه متعلق بالمعاصي ومتعلق بالحرام ليه خدها قاعده من صدق الله ها صدقه الله ولا بد واحد اثنين أن تستعين بالله فأعني على نفسك بكثرة السجود أنا وأنت وكل الناس ضعفاء أنت قدام نفسك قدام شهوتك قدام شيطانك قدام صاحبك قدام المجتمع قدام الفتن ضعيف لكنك قوي بس بمين بالله ربنا قال في القرآن إيه واصبر وما صبرك إلا بالله عشان كده في الفاتحة ربنا علمنا نقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وانتهى من صلاته يدعو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم